بسم الاب والابن والروح القدس لله الواحد امين احنا في رسالة كورنثوس الاولى اصحاح 14 وصلنا لغاية الجزء الاخير من الاصحاح نقرا من اول عدد 26 هفكركم كورنثوس الاولى 14 هو الاصحاح اللي بيتكلم عن موهبة الألسنة وشفنا ازاي الموهبة دي بدأت يحصل فيها نوع من الانحراف أو التطرف ولقينا معلمنا بولس عمال يعمل زي فرامل للموضوع ويقول أنا بتكلم بألسنة أكتر منكم كلكم لكن أفضل أقول خمس كلمات بعقل أكتر من خمس تلاف كلمة بلسان والمحبة أهم من الألسنة والنبوة أو الوعظ أهم كتير من الألسنة ما كانش في مترجم ممنوع الألسنة لازم يبقى في نظام يحكم المواهب جوه الكنيسة المواهب دي كلها لبنيان الكنيسة مش بنيان الشخص لوحده كل المبادئ دي حطها بولس الرسول وختم الجزء ده من أول عدد 26 بقولة ما هو إذا أيها الإخوة متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور له تعليم له لسان له اعلان له ترجمه فليكن كل شيء للبنيان ان كان احد يتكلم بلسان فاثنين اثنين او على الاكثر ثلاثه ثلاثه وبترتيب وليترجم واحد ولكن ان لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسه وليكلم نفسه والله كل ده احنا خدناه المره اللي فاتت اما الانبياء فليتكلم اثنين او ثلاثه وليحكم الاخرون ولكن ان اعلن لاخر جالسا فليسكت الاول لانكم تقدرون جميعكم ان تتنبأوا واحدا واحدا ليتعلم الجميع ويتعزى الجميع وارواح الانبياء خاضعه للانبياء لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام احنا وصلنا لغاية دي بيقولوا كتير من المفسرين انه يبدو ان الحكاية بقت هيصة اي حد يقف في اي وقت في الكنيسة ويقول اي حاجة ويقول ده لسانه او يقول الروح بيقول ويقول اي حاجة فقال لهم لا ما ينفعش الكلام ده ربنا يحب النظام ويقولوا في اليوناني كلمة تشويش دي يعني فوضى أو هوسة يعني عدم هدوء تترجم كده فالله ليس إله تشويش يعني مين قال إن ربنا بيحب الفوضى بالدعاء الروحانية ساعات يبقى فيه فوضى برضه بصراحة دي ساعات تبقى في الكنايس إن جوه القداس تلاقي أم سايبة الطفل يلعب ويكسر ويعيط وبعدين تقول لك ده طفل والعيال تجري طب طب ده كلام جوه الكنيسة؟ لا إلهنا ليس إله تشويش بل إله نظام لازم الكنيسة يبقى فيها هدوء لازم يكون فيها احترام لازم يكون فيها صلاة لازم يبقى فيه خدام للنظام كل ده ما يتعارضش مع الروحانية ففي ناس بادعاء الروحانية تلغي النظام في ناس أعداء النظام بينما ربنا له المجد اتقال عليه إله نظام يعني تتعجبوا ان في قصة الخمس خبزات والسمكتين هي معجزة فائقة انه خمس ترغفة يغطوا احتياجات خمس تلاف راجل غير العيال والستات انما قبل ما المسيح له المجد يعمل المعجزة قال لهم اتكئوهم فرقا فرقا خمسين خمسين مع ان الموضوع ده بدل الخير كتير يا رب خلاص يعني هتفرق ايه قال لا الدنيا نظام يرصوا الناس ويجمعوهم فرق وبعدين يبتدوا يوزعوا اذا ربنا يحب النظام و... وقلة النظام تعطل الروحانية احيانا يعني مجرد نظام العبادة وجود نظام للعبادة طقس طقس يعني نظام بالمناسبة يعني واحد يسأل أصلي أقول إيه؟ نقول له بص الكنيسة مرتبة صلاة باكر صلاة التالتة صلاة الستة كل صلوة ليها معناها ليها قيمتها ليها ميعادها يبقى في نظام قدرت تصلي كله خير قدرت تصلي ولو جزء خير بس في برنامج انما ممكن الواحد يقول انا مش عارف اقول ايه في الصلاه طب ما هو في نظام حتى الكتاب المقدس في نظام برضه في واحد يفتح كده ويقرا خلاص طب ليه بدلها تقرا كل يوم ما تقرا حته حته وصفحه صفحه واصحاح اصحاح وجزء جزء وتشوف ايه علاقه ده باللي قريته امبارح واللي قريته اول في نظام كنيستنا الارثوذكسيه الحقيقه تحب النظام جدا مع ان الشعب مش دايما منظم لكن الكنيسه في طقسها منظمه جدا هات اي صلوه في اي وقت وما تلاقيش فيها حاجه عطباطه يعني صلوات البصخه مثلا كل ساعه ليها قرايات عهد قديم وعهد جديد وليها شرحها وليها التسبيحه بتاعتها و... وكل ساعه بتعرض عليك ايه اللي بيحصل في الكنيسه وهكذا اللي يمشي في النظام يرتاح ويستفيد إلهنا ليس إله تشويش ده شعار مهم أو ليس إله فوضى لا ربنا إله نظام وتلاحظوا أن النظام دايما مفيد بالرغم أن في ناس تقعد تقول ما فيش داعي لله للنظام إنما الحقيقة النظام دايما مفيد كما في جميع كنائس القديسين يعني النظام ده اللي هو الطقس ده طقس حتى مين يقف يتكلم وامتى وايه اللي يقوله ولو ما فيش مثلا ترجمة يبقى يقعد ساكت الحاجات دي كما في جميع القديسين معنى كده شوفوا مع ان الكنيسة مبتدئة فتش عليها 30 سنة مثلا وان كنائس انتشرت في العالم كله انما في نظام موحد في سيستم واحد كل الكنائس عارفه عشان كده بيقول معلمنا بولس يقول كما في جميع كنائس القديسين يعني اللي يحضر القرن الأول يروح أي كنيسة في أي بلد يلاقي نفس الطقس نفس النظام لتصمت نساءكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا طبعا مش مأذون لهم يتكلموا خالص ما هو ما يقدروش يسكتوا إنما مقصود بيها ما يتكلموش في الكنيسة وبرضه مش الكلام العادي يقصد ما يعلموش الآية دي ضمن الآيات اللي تؤكد أن كهنوت المرأة غير مقبول طبعا لأن من فم الكاهن تطلب الشريعة فكون معلمنا بولس بيقول ما يعلموش يعني ما ياخدوش مكان الكاهن لكن هل الأم ما تعلمش ولادها في البيت ده لازم ده دورها الاساسي ده لو ما عملتش كده تسال عن تقصيرها وهي اللي هتطلع من تحت ايديها كهنه واساقفه وقديسين فهي مش محرومه من التعليم كدور انما ملهاش دور في قياده الكنيسه ككهنوت دي الحته اللي الكتاب فيها واضح وصريح ويبدو ان الكلام ده مرتبط بخلفيه ان بعض النساء بقوا يقفوا يتكلموا بألسنة جوه الكنيسة وما حدش قادر يسكتهم فهنا حطها كقاعدة شديدة قال لتصمت النساء في الكنائس وبرضه أفكركم أن كورنثوس بالذات ليها خلفية خاصة بيها أن عبادة الأوثان المنتشرة كان بيسوقوها الستات كانت كهنة الأوثان سيدات وكانوا طبعا هم اللي ليهم الصدارة والقيادة فمعنى كده أنه قد يكون البعض بيحاول يقلد أوضاع موجودة في المجتمع بدون وعي وبدون حكمة فكان معلمنا بولس هنا شديد وحاسم وصارم ستات في الكنيسة يسكتوا تعلموا بس لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة تتكلم هنا بمعنى تعلم طبعا انتوا عارفين النهارده مع ثورة السيدات والمساواة اللي موجودة في كنايس الأجزاء دي بتحاول تلغيها من الكتاب لأن مش عارفين يهربوا منها يقولوا ده بولس ده متعصب ده ضد المرأة لا هو مش ضد المرأة ولا حاجة ده هو كتب أجمل كلام عن علاقة المسيح بالكنيسة والرجل بالمرأة وهو اللي قال ليس رجل ولا امرأة في المسيح هو اللي حط يعني فكرنا بقواعد المساواة إنما هو بيتكلم من ناحية الدور مش من ناحية القيمة القيمة واحدة ليس رجل ولا امرأة يعني في المسيح يسوع ممكن ست تسبق كل الرجالة في القداسة ويبقى نجمها في السماء أعظم من نجوم كتير لأنه نجم يمتاز عن نجم في المجد والدليل على كده العذراء أم النور سبقت كل الأنبياء والرسل عبر كل العصور إنما في الدور ما سمعناش إن العذراء أم النور كانت رسول ولا أسقف ولا كلب هل ده يقلل كرامتها؟ لا ده كل الرسل والأساقفة يبوسوا إيديها ياخدوا بركة لكن في المك... في, ال... في الدور دور شيء والقيمة شيء تاني القيمة مرتبطة بتقوى الإنسان بروحانيته بقربه من ربنا إنما الدور يظل دور مخصص من ربنا قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة برضو يبدو لأنه يعني جزء من ضعف المرأة أنه ساعات تتكلم زيادة وبدأت القصة دي بحواء أنها خدت ودة زيادة مع الحية ففي كتير من القديسين ربطوا الحكاية دي يعني واحد زي ماريو فرام السورياني يكتب شعر ويقول ما هي من ساعة ما اتكلمت زيادة مع الحية أصبح الأنسب ليها تقعد ساكتة هو برضه راجل لكن يعني قديس لكن عاوز يقول من تداريب المرأة بالذات الصمت أو الهدوء أو الحكمة في الكلام لأنها يمكن بطبتها وطبعها تميل للكلام أكتر فالمرأة الحكيمة لازم تراقب لسانها ولازم تتحلى بالهدوء تلاحظوا العذراء أم النور كلامها قليل جدا ودايما طبعها الهدوء الهدوء في المرأة زينة يتقال عنه في رسالة بطرس زينة الروح الوديع الهادئ كان بيتكلم عن زينة السيدات بالذات بس زينة روحية من ضمن زينة المرأة المسيحية الهدوء الصوت الواطي الحكمة في الكلام التروي في الكلام الكلام بحساب لأنه في المقابل في سيدات كتير قوي النم والإدانة واللخبطة ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا ولكن إن كن يردن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت يعني برضه هل معنى كده تقف المرأة تناقش في الكنيسة كده برضه لا في نظام في طقس وماله لما تروح تسأل جوزها مش رأس كل امرأة زوجها ورأس الرجل المسيح ده مش معنى كده ان الراجل ملوش كبير يعني لا ده الراجل بيحط راسه في الأرض خشوعا وخضوعا أمام المسيح فتبقى الزوجة ترجع لجوزها ده يحمل الزوج مسؤولية كاهن البيت يعني كل زوج بمثابة كاهن لأسرته وفي طقس الإكليل القبطي الحلو تلاحظوا أن الزوج بيلبس بورنس زي اللي بيلبسه الكاهن في الأعياد بيلبس كده الروب ده اللي يديله مجد مع الإكليل تقول الله هو بقى قسيس لا ما بقاش كاهن إنما على مستوى البيت هو أصبح كاهن الأسرة الراجل الروحاني الصحيح مسؤول عن روحانية مراته وأولاده ويبقى مرجع ليهم المفروض في في الروحيات لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة أم منكم خرجت كلمة الله أم إليكم وحدكم انتهت يعني إيه بقى التعبير ده هم بتوع كورنثوس دول احنا قلنا يميلوا للفردية وللمنظرة وللكبرياء ومليانين مشاكل بسبب روح الكبرياء اللي فيهم وقعوا في التحزب وقعوا في الزنا وقعوا في القضاء المدني وقعوا في مجاراة الأوثان في عبادتهم وقعوا في لخبطة كتير زي ما شفنا فمع الكبرياء تحس ان الناس عاوزة تعمل الكنيسة على مزاجها وتمشي الدنيا على مزاجها فبولس بيقول لهم استنوا هو انتوا اللي عرفتوا ربنا ومحدش عرفه غيركم هو انتوا بس اللي وصلت لكم كلمة ربنا ما وصلتش لحد ما تخليكوا زي كل الكنايس ادي معنى الكلام أم منكم خرجت كلمة الله أم إليكم وحدكم انتهت يعني كلمة ربنا ما هي ماشية في العالم كله وكل الكنايس ليها نظام وكل الكنايس ليها التزامات جاي عندكم ليه واقفة الحكاية ليه عمالين تقولوا الستات تبقى كهنة ومش عارف ايه عمالين تغ... عاوزين تغيروا الدنيا ليه كلمة ربنا لا خرجت منكم ولا وقفت عندكم فاهمين المعنى يعني مش انتوا اللي بتحطوا الطقس مش انتوا اللي ككورنثوس اللي بتحطوا نظام الكنيسة ولا انتوا اخر كنيسة هتلتزم بالنظام فالمفروض تخضعوا للنظام صدقوني الآية دي حكمة لو العالم كان التزم بالآية دي من القرون الأولى ما كانتش طلعت ولا طائفة كان فضل المسيحية مسيحية ليه؟ لأن الكلام ببساطة بيقول إيه خليكوا زي غيركم شوفوا كل الناس ماشية إزاي من القرون الأولى ويمشوا زيهم هو اللي طلع كنايس مختلفة إيه؟ إن كل واحد يمشي بمزاجه ويطلع حاجة جديدة ويخترع نظام جديد أو طقس جديد ويمشي اللي في هواه كأن بولس يقول له أم منكم خرجت كلمة الله أم إليكم وحدكم انتهت ليه ما تمشيش زي غيرك ما هو ماشي ما هو اللي ماشي ده ماشي على تعاليم الرسل اللي استلموها من المسيح كونك بقى عاوز تقول المرأة تبقى كاهن أصل حقوق المرأة وحقوق الإنسان أصل في ستات كويسين أصل أصل أصل أنت كده بتغير النظام اللي حطه المسيح كلمة ربنا لا خرجت منك ولا واقفة عليك فمش مفروض انت اللي تعمل النظام مفروض تقبل تخضع للنظام أم منكم خرجت كلمة الله أم إليكم وحدكم انتهت إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب هو عارف أن وصيهم ناس إيه بتقول احنا انبياء واحنا بنفهم واحنا عندنا مواهب الروح واحنا عارفين الصح اقول لهم شوف لو فيكم حد صحيح بيحركوا روح ربنا وفي روح النبوة صح هيبقى عارف كويس اللي انا بقوله ده حق يبقى اذا كان شخص روحاني بجد هيقبل اللي بيقوله بولس فبيقول فليعلم ما اكتبه اليكم هو وصايا الرب يعني تلاحظوا هنا بولس شديد شويه لانه شايف كنيسه فيها ناس مشاغبين عاوزين يعملوا نظام على مزاجهم عاوزين يمشوا الألسنة بدون قواعد عاوزين يطلعوا الستات تسوق الكنيسة بشكل ما فهو عمال يشد ويبقى حازم معاهم وقال لهم اللي فيكم حقيقي روحاني هيلاقي ان الكلام اللي بقوله هو فعلا اللي ربنا بيقوله ولكن ان يجهل احد فليجهل يعني ايه واحد مش عاوز يعرف هو حر واحد مش عاجبه الكلام هيبقى جاهل لانه هيمشي على هواه مش هيمشي على وصايا الرب مش هيمشي على تعاليم المسيح والكنيسة مش هيمشي على ما استلمناه جيلا بعد جيل إن كان أحد يجهل فليجهل يعني إحنا ما نقدرش نضرب واحد على إيده ونقول له لازم تعمل كده واحد عاوز يمشي بمزاجه ويعمل شكل عبادة جديد على هواه يتقال له ايه ان كان احد يجهل فليجهل اللي مش عاوز يتعلم الصح هو حر هنعمل له ايه انما مش هيبقى وسطينا ما يقدرش يمشي كلامه علينا ما يطلبش مننا نخضع للشكل الجديد اللي بيقول عليه ونسيب اللي استلمناه جيل بعد جيل اذا ايها الاخوه اذا بقى هنا ملخص الاصحاح الطويل ده كله إذا أيها الإخوة جدوا للتنبؤ. تاني بيقول التنبؤ أهم، وإن التنبؤ مقصود بيه إيه؟ تعليم والوعظ، إنك تسوق الناس للتوبة. ولا تمنعوا التكلم بألسنة. الآية دي بيعتبروها ملخص كل موضوع الألسنة. واضح في كلمة لا تمنعوا إنه مش بيشجع لكن ما يقدرش يقول ممنوع لئلا يكون هناك ألسنة حقيقية حتى هذا الوقت. احنا ما نقدرش نقول الألسنة غلط 100% لأن الكتاب قال إن الألسنة عطية الروح القدس بدأت في أعمال اثنين بشكل صريح واضح إنما معلمنا بولس بيقول انحصرت الألسنة والتنبؤ أصبح أهم ولازم الناس تبقى فاهمة التعليم والألسنة ابتدت تنحرف في بعض الاتجاهات مش هنمنعها إنما حطينا لها الحدود إنما الأهم إيه؟ جده للتنبؤ والأهم من التنبؤ والألسنة كان إيه؟ المحبة. لأن قبل ما يبتدي إصحاح 13 كان قال جدوا للمواهب الحسنى وأيضا أريكم طريقا أفضل. وابتدى يقارن المحبة بالمواهب. طلع المحبة أهم. بعد كده قارن المواهب بالألسنة وطلع الألسنة آخر موهبة وفي الآخر قال اهتموا في المواهب بالذات بالتعليم بالتنبؤ وخلوا الألسنة بدون مانع ولكن في حدود وقد- وقواعد وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب برضو الآية دي مهمة ليكن كل شيء بلياقة وحسب ترتيب في ناس تعترض تقول ليه عندكم طقس طب ما هي الآية دي بتقول لازم يبقى في طقس ما احنا قلنا طقس يعني ترتيب كلمة طقس يعني ترتيب يعني لياقة يعني نظام وبيقولوا في الأصل اليوناني للكلمة دي مقصود بيها نظام عسكري لأنه في العسكرية كل حاجة ماشية بنظم وقوانين مفيش حاجة عشوائية وإلا الدنيا تتلخبط فهنا استخدم لفظة إلى حد كبير عسكرية حكاية الترتيب واللياقة دي إنه في نظام محكم والطقس كده مش بيأيدنا بالعكس الطقس بيشجعنا نتمتع بربنا ونتمتع بالعبادة ونشبع بيه وننمو روحيا الطقس هو وسيلة للاقتراب من الله إنما هو مش في ذاته هدف ربنا اللي حدد نظام يوم السبت في العهد القديم ما هو اللي حدد النظام ما ده طقس ترتيب انما المسيح له المجد جه قال قال لليهود انتوا ضيعتوا الروح لان الانسان لم يخلق لاجل السبت ولكن السبت من اجل الانسان فلما تبقوا بتسيبوا واحد محتاج عمل رحمه يوم سبت تبقوا انتوا ما فهمتوش المطلوب لأن السبت اتعمل من أجل الإنسان كذلك الطقس الطقس معمول من أجل الإنسان كل شيء بترتيب بلياقة يعني لما الكنيسة تقول يليق أنه في العبادة يكون في هدوء خلاص يليق أن يكون في سجود خلاص يليق أن السيدات يحطوا إشارب على رأسهم تشبها بالملائكة زي ما بولس قال خلاص ليه الناس تعترض إذا كان نظام ده تلاحظوا الناس اللي بتعترض لما تدخل أي مكان غير الكنيسة ممكن تخضع للنظام يعني يقول لك رايح مش عارف الأوبرا فاللبس لازم يلبس بدلة ينفعش قميص وبنطلون طب يعني هي الأوبرا ليها نظام ولما الكنيسة يبقى لها نظام تقول لا مش مهم طب ليه لا مش مهم كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب الترتيب مريح يريح الكل وما يخليش كمان في نوع من الفردية احنا كلنا زي ما علمنا الكتاب أعضاء في جسد واحد فلازم يبقى لنا نظام يحكمنا وشكل واحد يجمعنا إنما لما كل واحد يمشي بهواه طب ما هو كده ما بقتش كنيسة ما بقاش جسد واحد ما بقاش فريق ما بقاش اللي عاوزه ربنا يسوع لما قال أريد أن يكون الجميع واحدا كما أنا وأنت أيها الأب واحد بكده نكون خلصنا مشكلة كبيرة قوي من مشاكل كورنثوس الأولى اللي هي موهبة التكلم بألسنة وانحرافتها ودي خدت إصحاح 12 و13 و14 وإن كان 13 بولس ادانا سيمفونية الحب وهو بيقول لنا أهم كتير من المواهب كلمة المحبة بقيت آخر مشكلة في رسالة كورنثوس الأولى وقد تكون أهم مشكلة هراجع معاك واحنا سمينا رسالة كورنثوس الأولى رسالة المشاكل عشان بس الواحد يفتكر إنها أكتر رسالة في العهد الجديد تعرضت للمشاكل في الحياة الكنسية والحياة اليومية شفنا منها مشكلة الانشقاق والأحزاب مشكلة آه، الضمير وما ذبح للأوثان مشكلة ال- كراهية البعض للبعض الآخر لدرجة الحكم أو الاحتكام للقضاء المدني وضع السيدات في الكنيسة مشكلة الزواج والطلاق والترمل مشكلة الاستهانة بالتناول مشكلة التشكيك في بولس نفسه كرسول كل دي قضايا اتعرضت في كورنثوس وختمنا بالجزء الأخير بمشكلة تطرف أو انحراف موهبة الألسنة في مشكلة بقى مهمة جدا ان طلع م- مجموعة من المؤمنين مسيحيين يعني نادوا بفكرة متطرفة منحرفة هرطقة ابتدوا يقولوا مفيش قيامة أموات دي بدعة هرتقى بدأت في زمن معلمنا بولس وتصدى ليها في كورنثوس الأولى 15 زي ما هنشوف وده أطول إصحاح من إصحاحات بولس كلها ال إصحاح بتوع بولس في كل الرسائل ده أطول إصحاح وأغنى إصحاح بفكرة القيامة من الأموات والبعض بيهتم بيعتبره أهم إصحاح من كتر ما هو بيثبت بكل الطرق عقيدة القيامة من الأموات لأن دي أساس المسيحية وده اللي ده اللي بنقرا منه لو تلاحظوا في كل الخرجات يعني لما ربنا يختار حد ياخد السماء تلاقوا دايما ان رساله البولس كورنثوس الاولى 15 لازم يتقري جزء من الحته دي عاده لان الجزء ده هيحل كذا اشكال هيناقش كذا سؤال اول سؤال هيناقشه هل هناك قيامه اموات ويثبتتها وضمنيا هيثبت قيامة المسيح نفسه من الموت السؤال الثاني اللي هيشغله بأي جسد يقومون بأي جسد يقومون يعني لو في قيامة شكل الجسد القائم ده ايه صفاته ايه طبيعته ايه لأنه صعب تخيله السؤال الثالث اللي هينشغل بيه في الإصحاح ده ايه اللي هيحصل يوم مجيء المسيح على السحاب يوم القيامة يبقى ثلاث أسئلة أساسية هيناقشها في كورنثوس 15 السؤال الأولاني ما هي إثباتات القيامة ليه المسيحية بتنادي ضمن عقائدها الأساسية ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي اثنين طيب إذا كان في قيامة إيه شكل أو طبيعة الجسد القائم اللي هيقوم ده شكله إيه هو نفسه الجسد ده طب وهيعيش إزاي وهيعمل إيه السؤال الثالث يوم ما المسيح يجي على السحاب يوم القيامة ايه اللي هيحصل إصحاح طويل إصحاح رائع إصحاح غني جدا بالمعاني وربنا يدينا نعمة ناخده حتة حتة يقول وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه كلمة إنجيل مش مقصود بيها كتاب في الوقت ده مقصود بيها الإيمان اللي خدوه البشارة اللي استلموها العقيدة اللي اعتقدوا فيها فبيقول لهم هراجع معاكم الإنجيل اللي بشرتكم بيه وقبلتوه عاوز يقول لهم إيه لما هقول لكم المسيح قام وإن أنتوا هتقوموا أنا مش بقول حاجة جديدة ده أنتوا أمنتوا وتعمدتوا على الأساس ده عارفين الشخص اللي بيتعمد لازم يعترف امام المسيح انه يؤمن بالاب والابن والروح القدس وبالفداء تجسد الفداء وقيامه الاموات والحياه الابديه لازم يعترف بدي لان دي من من اساسات الايمان لان لو ما فيش حياه ابديه تبقى القصه كلها مش ماشيه طب ايه قيمه بقى اللي عمله المسيح كله فهنا بيقول لهم هعرفكم هعرفكم اقرب الى هفكركم وهراجع معاكم وهذكركم وهنبهكم للانجيل اللي بشرتكم بيه لان هو اول واحد دخل كورنثوس قبل ابولس لو تفتكروا في البدايه قلنا الكلام وقبلتموه يعني الكلام ده انتوا قابلينه فلما تتراجعوا عنه النهارده تبقوا انتوا بترجعوا في الايمان بتاعكم لان انتوا اعترفتوا قبل ما تتعمدوا بقيامه الاموات فلو طلع واحد يقول أنا لا أؤمن بقيامة الأموات نقول له أنت اعترفت وعلى هذا الاعتراف اتعمدت وعلى هذا الاعتراف بتتناول الاعتراف هنا يعني الاعتراف بالإيمان إذا ما كانش عندك إيمان بالقيامة من الأموات اتعمدت ليه تتناول إزاي أنت كده في خلل في إيمانك شوفوا الكلمة دي وتقومون فيه يعني إن لم تؤمن أن هناك قيامة أموات يبقى لن تتمتع بقيامة الأبرار هيبقى نصيبك مع الأشرار هتقوم غصب عنك إنما هتروح جهنم لكن هذا الإنجيل اللي تؤمن به العقيدة دي هي هتبقى سر قيامتك لأنك لو لم تؤمن أن المسيح قام ولو لم تؤمن أنك أنت ذاتك هتقوم من الموت يبقى ما مالكش نصيب مع المسيح في السماء فيبقى من البداية حطها بشكل صريح وواضح أنا عرفكم بعرفكم بالإنجيل اللي بشرتكم بيه وقبلتوه وهتقوموا فيه وبه أيضا تخلصون بهذا الإنجيل وهنا الإنجيل يعني العقيدة يعني الإيمان إن تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد أمنتم عبثا قال يعني ده هيبقى سر خلاصكم هو أي واحد فينا لما بيحط راسه بيحط راسه على رجاء إنه كمسيحي مرتبط بالمسيح المسيح هيجي صحي من النوم ويقول له قم أيها النائم ده هو ده إيماننا بنحط راسنا برجاء القيامة عارفين هنصحى تاني وبدون الرجاء ده يبقى كل إيماننا بقيمته يبقى نعيش زي غيرنا زي ما هيقول بعد شوية لكن ده أقوى يمكن دافع للإيمان المسيحي إن إحنا متشعبطين في الحياة الأبدية وإن إحنا ماسكين في قيامة الأموات ده رجائنا ده حياتنا كلها كده به أيضا بهذا الإنجيل تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا معنى كده في ناس تؤمن ثم الفساد يصيب هذا الإيمان أو ينحرف الإيمان أو يضيع الإيمان أو يكون إيمانهم عبثا يعني بلا قيمة بلا تأثير على حياتهم لأنه لو إيمانه حقيقي طب ما هو لازم يكون مؤمن بالأبدية وعايش لحساب السماء مش عايش لحساب الدنيا والمفروض أنه ينمو في الإيمان لدرجة يدوس على الخوف من الموت ويبقى مقبل على هذه اللحظة بفرح بشكر باستعداد بسلام غير أي واحد تاني هو الإيمان يعمل كده إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا كلمة سلمت دي بقى مهمة أوي الإيمان المسيحي كله يلقب بكلمة مهمة أوي في رسالة يهوذا يقول الإيمان المسلم مرة للقديسين لغاية وقت كتابة الرسالة دي ما كانتش الأناجيل اتكتبت كلها ولا الرسائل ولا الإنجيل في إيدين الناس زي ما في إيدينا دلوقتي امال الناس امنت ازاي استلمت الايمان عن الرسل او عن الاباء الكنيسه ومعلميها وعلى هذا الاستلام ايمان مسلم امنوا فتعمدوا ودخلوا في الكنيسه وعاشوا واستشهدوا ولسه الانجيل ما كانش اتكتب ما كانش اتجمع امال ده كله اسمه ايه تسليم او ما نسميه تقليد تقليد يا جماعة مش معناه واحد بيقلد واحد لا لا معناه أعمق من كده إن الواحد استلم وديعة أمانة استلم الإيمان بولس وهو بيشرح لو تفتكروا في سر التناول من كام إصحاح في كولونسوس 11 قال لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم قال أنا خدتها من إيد ربنا يسوع واديتها لكم أنه في في الليلة التي قدم فيها حياته وابتدى يشرح سر التناول فهنا كل شيء تسليم عارف لما نقول مثلا يقول لك انت جايب التسبيحه منين استلمتها جايب القداس منين استلمته جايب الصلاه الليتورجيات كلها منين المعموديه والميرون استلمتها جايب السلوك ده منين استلمته جايب الحرص على الفضيله دي منين استلمته من جيل إلى جيل كما كان وهكذا يكون لغاية جيلنا فاحنا عايشين كلنا على فكرة الاستلام انت كأم استلمتي من والديك الإيمان المسيحي وانت طفل والنهاردة بتسلميه كأم أو كجدة لأولادك بتسلمي الروح اللي خدتيها وهكذا عشان كده يقول على تيموساوس الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وامك افنيك شوفوا الايمان مسلم نقل من الجده للام لتيموساوس في الوقت اللي كان ابوه وثني على فكره يوناني انما الايمان اللي زرعته الام والجده ايمان مسلم شرب الايمان صح فكلمة سلمتكم دي كلمة غالية قوي وبعدين يستخدموا معاها كلمة وديعة لأن كلمة وديعة معناها شدة الحرص على سلامة الإيمان اللي استلمته ما يصحش اديك حاجة واقول لك دي وديعة وضاير فيها براحتك او تقص منها او او تضيف عليها مش من حقك ده ايمان مسلم احفظ الوديعة اللي استلمتها والتسليم ده هتقولوا في عنصر بشري صحيح في عنصر بشري لكن الروح القدس بيصونه من انه ينحرف تلاحظوا مثلا في رسالة تيموساوس الثانية إصحاح اثنين آخر رسالة بعتها بولس قبل استشهاده بعتها لتلميذه تيموساوس يقول له ما سمعت مني بشهود كثيرين أو ده مش متسجل عندنا أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا أو يسلموا آخرين أيضا أنت سمعت مني يا تيموساوس استلمت مني حاجات تسلمها للي بعدك وتختار مين اللي هيستلم عشان هيسلم اللي وراه شوفوا الحرص الحياة المسيحية كده ببساطة كده لما طلع أريوس يقول يا جماعة المسيح غير مساوي للآب لأن في آية بتقول أبي أعظم مني كان مختصر رد أثناسيوس عليه كلمة واحدة بس قال له الآية دي ما استلمناهاش كده شوف التعبير ما استلمناهاش كده احنا استلمناها بمعنى غير اللي انت بتقوله احنا مستلمين الآية زيك بس انت استلمتها وغيرت في معناها تفسيرها مش هو اللي احنا استلمناه احنا مستلمينها من اللي قبلنا ان معناها ببساطة جدا لما المسيح تجسد واخذ شكل العبد مجده مش باين عليه زي مجد الاب ادي فرق العظمة انما هو والاب واحد في الجوهر واحد في الطبيعة واحد فشوف التعبير ما استلمناهاش كده لما يجي واحد يقول لك ايه مثلا اي فكر انه مثلا ما تتكلمش ابدا مع ناس سابوا الارض ورحلوا للسماء انت ليك بس بالكلام مع ربنا ومع الناس اللي شايفهم بعينيك تقول له استنى عليا انا ما استلمتش كده انا استلمت ان انا اقول يا عذراء مفيش مانع يا ماري مرقص يا ماري جرجس انا استلمت كده وعايش كده وفرحان بكده وعمر ده ما عطلني عن المسيح له المجد هو الهي وحياتي ورجائي وخلاصي وكل حاجه لكن انت جاي تسلمني حاجه مش مظبوطه تقول لي مالكش دعوه بالقديسين خالص اقول لك لا استنى انا ما استلمتش كده فهنا كلمة تسليم دي كلمة مفيدة جدا وموجودة في عشرات من الأماكن في العهد الجديد تؤكد فكرة أن الإيمان مسلم ما هوش مجرد آيات مرصوصة جنب بعض دي حياة استلمها الرسل ونقلوها للأجيال هي حياة المسيح له المجد هي طريق الملكوت نفسه فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلت أنا أيضا يعني أنا استلمته وسلمتكم إيه اللي أنت استلمته وسلمته لنا اللي هو قانون الإيمان اللي هو أساس الإيمان المسيحي أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب تكرار الكلمة حسب الكتب في الوقت ده كلمة الكتب تعود على إيه؟ كتب العهد القديم طبعا لسه العهد الجديد ما اتكتبش أو ما اكتملش إنما يسموا كتب العهد القديم الكتب ف فكرة موت المسيح في عشرات من الآيات في العهد القديم تؤكد موته أن المسيح لازم يموت ويقوم العهد القديم بيتكلم فيها باستفاضة ده أشعية 53 قعد يشرح ساعات موته بالتفصيل بالتفصيل مجروح من أجل معاصينا مسحوق من أجل آثامنا تأديب سلام عليه بحبره شفينا ومع غني عند موته تفصيلات كثيرة أوي وعشرات من الآيات وفي آيات بتأكد القيامة طبعا لما تقرا في هوشع ستة يقول لك يقيمنا معه في اليوم الثالث يحيينا معه في اليوم الثالث فيش أدق من كده إذا حسب الكتب هذا الإيمان مسلم مش بس عهد جديد ده مسلم من الأنبياء ده من قبل العهد الجديد الأنبياء سلمونا إن المسيح لما يجي لازم يموت ولازم يقوم وده اللي كان بيعمله ربنا يسوع في اليومين دول اللي هم الخمسين المقدسة لما كان يظهر لتلاميذه كان يشرح لهم كل ما خفى أو غاب عنهم في العهد القديم الأمور المختصة به في جميع الكتب يقول لهم تعالوا أحكي لكم بقى مثلا قصة لما أبونا إبراهيم كان هيذبح إسحاق دي كانت عشاني عشان أنا الذبيح أنا الحمل إسحاق غلبان أنا اللي فديه مثلا لما اليهود عدوا البحر دي قصة المعمودية انه كان لازم الدم يجي على البيت عشان الموت ما يدخلش البيت ده يبقى انا دمي اللي هي هيخلص الناس ولازم تاخدوا قوة هذا الدم في المعمودية سيدي ربنا يسوع يشرح لهم كل ما كتب عنه في العهد القديم من اول موسى للتوراة الى جميع الكتب فهنا معلمنا بولس بيقول اول مرجع لقيامة الاموات هي الكتب أن كل مسيحي يؤمن بالكتاب المقدس لابد أن يعترف بقيامة الأموات واللي يبقى مش مؤمن بالإنجيل ككل لا قديم ولا جديد لما يقول في العهد القديم لأنك لن تترك نفسي في الجحيم ولن تدع قدوسك يرى فسادا بعدها إيه قيامة أموات كلام ينطبق على المسيح أولا لن تدع قدوسك المسيح له المجد يرى فسادا مش هتسيبه في الجحيم يعني هيقوم وبعد كده تنطبق علينا بالتبعية لأننا بقينا مسيحيين ورا المسيح ماشيين في ديله فخلاص احنا كمان مش هيسيبنا ربنا لأنه لن يتركنا للفساد إلى الأبد لأنه هيقومنا من الموت سلمت إليكم في الأول ما قبلت أنا أيضا المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر لصفاء هيبتدي يثبت لنا ان المسيح قام واحد يقول الله هي البدعه بتقول المسيح ما قامش ولا بتقول ما فيش قيامه اموات الفكرتين دول متلازمتين لو المسيح قام يبقى الناس هتوب لو المسيح ما قامش يبقى مفيش قيامة أموات فعشان يدخل على موضوع قيامة الأموات بالنسبة لنا لابد أن يؤكد أولا أن المسيح مات وقام كإله تجسد وأخذ طبيعة بشرية كاملة مات وقام وعشان كده هنمشي وراه يبقى هنموت ونقوم احنا كمان فيدخل في إثباتات قيامة المسيح نفسه أولا جابها من الكتب من العهد القديم وقبل منها قال احنا استلمنا كده وانتوا قبلتوا كده وتعمدتوا على الأساس ده نمرة ثلاثة هيقول أديكوا كذا أمارة أن المسيح له المجد قام اولا ظهر لصف مش هيقول كل الظهورات بتاعت ربنا يسوع هيقول الظهورات اللي الناس هنا تعرفها ليه لو قال لهم مريم المجدلية هم ما شافوهاش ما يعرفوهاش دول بتوع كورنثوس انما مين يسمعوا عنه صفا صفا ده بطرس عمود كبير في الكنيسة من اول اصحاح واحد يقول في ناس بتقول احنا البولس واحنا الابولس واحنا لصفا فصفا ده شخصية مشهورة معلمنا بطرس قال لهم عارفين بطرس اللي الناس كلها بتحبه المسيح ظهر له بعد القيامة هنا الظهور لبطرس ده كان امتى في ناس تعتقد انه كان ضمن التلاميذ يوم الحد بعد الظهر لانه لما ظهر في العلية كانوا كلهم مجتمعين ما عدا توما وفي ناس تقول انه لما كان على بحر طبرية وطلع يصطاد وخد شوية تلاميذ معاه وبعدين انتهى بسمعان بن يونا أتحبوني أكثر من هؤلاء موجودة في يوحنا 21 آخر إصحاح إنما الحقيقة في ظهور ثالث لبطرس أول ظهور لبطرس صفا كان فجر العيد فجر يوم الحد دون أن ندري عن هذا اللقاء شيء تعرفين بطرس بالذات كان أكتر تلميذ مكسور ومقهور وصعبان عليه من نفسه وبكى بكاء مرا قبلها بليلة لأنه خان المسيح أنكره فربنا يسوع له المجد كان مهتم جدا يفرحه وي وي ويطمنه على الغفران وعلى ان ربنا قبله مش زعلان فعشان كده تلاحظوا في انجيل لوقا لما تلميذي عمواس رجعوا يوم الحد يقولوا للتلاميذ احنا شفنا المسيح قالوا لهم احنا عرفنا انه قام لانه ظهر لسمعان فكان عرفوا هم كمان التلاميذ قبل ما يظهر لهم كلهم مجتمعين في العلية أنه ظهر اليوم الصبح بعد ما ظهر لمريم المجدلية لوحده و... والمريمات مرة ظهر لسمعان لوحده فدي اتعرفت بعد كده وإن لم يعرف ما حدث في هذا اللقاء زي لقاء اعتراف كده بين واحد بيبكي حزين على خطيته بين المسيح له المجد فظهر لصفه ثم للاثنى عشر اللي هو في العلية بقى والاثنى عشر دي اتكررت انتوا عارفين أول حد كان من غير تومة وتاني حد كان من غير تومة واحد يقول طب ليه بيقول اثنى عشر ما هم 11 ما يهوذا مات هو لقب لقب بقى يتقال على الرسل الاثنى عشر هم اكتملوا بعد كده بمتياس محل يهوذا فهو فضلت بتتقال على مجموعة التلاميذ الأوائل الاثنى عشر إنما الحقيقة أول لقاء لا كان فيه يهوذا ولا كان فيه تومة وتاني لقاء طبعا ما فيهوش يهوذا لكن هو اللقاء كان اسمه الاثنى عشر وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ هذه ما كناش نعرفها في الأناجيل لم تذكر في الأناجيل الأربعة الحتة دي وده يؤكد فكرة التسليم ليه؟ متى ومرقس ولوقا ويوحنا ما قالوا لناش في آخر إصحاح حكاية ال 500 أخ إنما بعدها بسنين اكتشفنا بولس بيقول كل الناس عارفة انه ظهر ل 500 واحد مره واحده يبقى الحكايه اتنقلت ازاي تسليم طب دي حصلت امتى وفين يعتقد انها حصلت في الجليل بعد ما قام المسيح له المجد كان بيقول للمريمات من اول لقاء روحوا وقولوا لهم انا هسبقكم فين الجليل هناك يرونني هو الكلام ده كان في اورشليم المسيح له المجد صلب جنب في اورشليم بره الباب واتدفن هناك وقام هناك هم جماعة التلاميذ دول كلهم مش من اورشليم اورشليم دي بلد الاغنياء وبلد رؤساء الكهنة والكتب الفريسيين هم كلهم جماعة فلاحين وصيادين من الجليل الجليل دي فوق خالص فده سفر يوم كامل على الأقل على الخريطة اللي يشوف يلاقي الجليل دي فوق في فلسطين وتحت خالص أورشليم في اليهودية مقاطعة أخرى والجليل كان يحكمها والي غير بتاع أورشليم يعني أورشليم كان يحكمها بيلاطس الوالي أما الجليل كان يحكمها هيرودس فهم الجماعة كلهم جليليين حتى لغتهم مختلف عشان كده الجارية قالت لبطرس أنت لغتك تظهرك أنت أصلك جليلي زيهم فكانوا معروفين حتى كلمة جليلي معناها يعني زي ما تتريق على واحد تقول ده مثلا آه صعيد يعني مش تريقه كلنا صعيد انما دي حاجه تصرف انه المسيح له المجد كان يلقب بالجليلي ضمن القاب المسيح يسوع المسيح الناصري او الجليلي لان يعني الناصره اسمها ناصره الجليل يعني قريه جوه الجليل فربنا يسوع له المجد اختار انه يقابل ناسه بعيدا عن اورشليم عشان ما يفضلوش قلقانين من رؤساء الكهنه والعساكر والرومان وقولة اتسرق وما اتسرق حب ياخدهم بقى على بلادهم حيث الذكريات والمعجزات بتاعت زمان وبداية دعوتهم كتلاميذ والجليل كمان تتسم بالخضرة والطبيعة والبهجة وهناك الناس طيبين فقال لهم هسبقكم على الجليل هناك تشوفون فيعتقد هناك في أحد الجبال في الجليل ظهر المسيح له المجد وكان فيه 500 واحد قاعدين كأنه بيعيد أيام الخمس خبزات تاني وأيام الموعظة على الجبل الأيام القديمة دي كلها إذا هذا الظهور حدث بعد القيامة ما نعرفش ميعاده إمتى لكن غالبا في الأيام الأولى بعد القيامة لأنه استخدم كلمة هسبقكم للجليل هناك ترونني فغالبا تاني يوم من يوم شم النسيم كانوا بيجروا على الجليل وعشان كده يقول ان احنا في شم النسيم نطلع الجناين ده سر من اسرار شم النسيم ان احنا بنطلع الطبيعه عشان نشوف المسيح ندور عليه في الطبيعه كما خلقه فيقول ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ أكثرهم باق إلى الآن ما هو الكلام ده فات عليه حوالي 30 سنة لأن احنا بنكتب في أول الستينات كورنثوس الأولى وربنا يسوع له المجد في بداية الثلاثينات كان حدث قيامته من القرن الأول فالقصة دي فات عليها 30 سنة فبيقول ده لسه أغلب ال 500 عايشين أكثرهم باق يعني اوعوا تتحدي يشك في القيامة اللي عاوز يروح يدور على الناس اللي شافتوه بعد القيامة بيقول لي بتوع كورنثوس كده ولكن بعضهم قد رقدوا خلوا بالكم من الكلمة وعاوز يقول بعضهم مات بس ما يقولش مات بقى ده احنا بنثبت القيامة ده هو كل الإصحاح عن إثبات قيامة الأموات فما يستخدمش أبدا لقب لفظة ماتوا لا يقولوا رقدوا رقدوا يعني يعني ناموا ناموا يبقى هيصحوا فكلهم بعد ما شافوا المسيح القائم من الموت ساعة ما جت ساعتهم كانوا فرحانين هيقوموا هيقوموا زي ما هو مات وقام هم كمان هيموتوا ويقوموا وبعدين بعد ذلك ظهر ليعقوب هذه برضو ما كناش نعرف ما نعرفهاش من الاناجيل يعني لم تذكر الاناجيل الاربعه حادثه ظهوره بعد القيامه ليعقوب من هو يعقوب احنا عندنا اثنين يعقوب مشهورين يعقوب بن زبدي اخو يوحنا ويعقوب بن حلفة الملقب بأخو الرب يعقوب بن زبدي قبل كتابة الرسالة دي بزمن كان استشهد تقروا قصة استشهاده في أعمال 12 أول واحد من ال 12 تلميذ يروح السماء هيرودس مد إيده وأساء للكنيسة وقتل يعقوب ده يعقوب بن زبدي اللي كان يعقوب يسموه يعقوب الكبير بقى يعقوب بن حلفة أو كلوبة اللي هو يلقب بأخو الرب لأنه يعتقد ابن مريم الأخرى اللي هي أخت العذراء يعقوب ده صار أول أسقف لأورشليم فأصبح شخصية معروفة في الكنائس في العالم ولما تقروا في أعمال 15 تلاقوا آخر كلمة صدرت عن مجمع أورشليم كانت من يعقوب يعني يعقوب كان زي ما تقولوا كبير التلاميذ بعد صعود المسيح له المجد فيعقوب سماه معلمنا بولس الأعمدة من الأعمدة الثلاثة بطرس يعقوب يوحنا هنا غالبا يعقوب مش ابن زبدي لأنه راح السماء هنا يعقوب الصغير أو يعقوب أخو الرب فأتاري أن ربنا يسوع له المجد ظهر ليعقوب لوحده مش بعيد يقول له أنت بعد كده يعقوب هتبقى أنت إيه أول أسقف لأورشليم أو أنت اللي ماسك الكنيسة بعد مني خلي بالك مش بعيد تكون كده لكن على الأقل في ظهور خاص ليعقوب بعد القيامة ثم للرسل أجمعين طب أنت قلت ال 12 اللي الرسل يبقى مش بعيد يقصد إيه؟ السبعين رسول يبقى في ظهور تاني للسبعين رسول غير للتلاميذ يبقى واضح أن المسيح له المجد حب يأكد قيامته بظهورات مختلفة متكررة لناس مختلفين في مواعيد وأماكن مختلفة عشان يثبت للكل أنه المسيح قام بالحقيقة قام كان لازم يعمل كده عشان بعد كده هيفضلوا في العالم كله يقولوا المسيح قام فلازم يكونوا متأكدين من الحقيقة دي جدا أكتر من ما هم شايفين الشمس فعمال بولس هنا بيسرد لنا ظهوراته ظهورات المسيح عشان يقول المسيح قام طبعا بدليل بطرس شافه ويعقوب شافه والتلاميذ شافوه والرسل شافوه 500 واحد شافوه لسه عايشين يقدروا يقولوا لكم الكلام ده ما سكتش على كده وبعدين قال ايه واخر الكل كانه للسقط ظهر لي انا لاني اصغر الرسل بعد ما حط كل الناس قال اقول لكم ايه وفي الاخر خالص كأنه للسقط السقط انتوا عارفين اللي هو الطفل الذي لم يكتمل نموه في بطن أمه فتقول الأم سقطت فالسقط ده يعني إنسان مش إنسان أو طفل لم يكتمل نموه أو يعني ملوش قيمة يعني فهو معتبر نفسه كده بيقول أنا اللي ما كان ليش إن أنا أبقى بني آدم أنا اللي ملياش قيمة ده شوف الاتضاع ده اللي بيتكلم ده بولس الرسول انا السقط اللي ما تحسبش من العيال الصحية الحلوة كأنه للسقط ظهر لي أنا بولس دايما لما يجي يتكلم عن نفسه يصغر نفسه لأنه هيضطر وهو بيتكلم عن نفسه يحكي بعض الحكاوي اللي هتمجده ما هو كون المسيح اختصه بظهور ما دي كرامة برضه كرامة كبيرة ليه هو كل واحد يعني جاله المسيح بعد قيامته انما عشان ما بيستحملش هو ياخد كرامه ومجد لازم تلاقوه ايه يدوس على نفسه وهو بيتكلم فقال كأنه للسقط وما حدش قال لك يعني تقول كده على نفسك هو هو ده إحساسه إحساسه جوه نفسه مش لأن أنا كويس فظهر لي لا خالص ده هو ربنا حتى للي ملهمش لازمة ظهر لهم كأنه للسقط ظهر لي أنا وبعدين بدل قال أنا وهو بيكره كلمة أنا فلازم إيه يكسر أنا دي تاني فيقول لأني أصغر الرسل هو هو لم يكن من الاثناشر ولا من السبعين إنما لقب رسولا بشهادة الرسل نفسهم أعطوه يمين الشركة اعتبروه رسول الأمم والمسيح له المجد هو اللي دعاه رسول عشان كده غلط يا واحد يقول بولس رسول لا من إنسان ولا من الناس بل بيسوع المسيح المسيح هو اللي اختاره يبقى رسول فتلاحظوا انه ربنا يسوع عينه رسول بعد صعوده لا من ال 12 ولا من السبعين انما اصبح بنسميه بولس الرسول زي زي بطرس وزي زي يعقوب بالرغم ان هو جه في مرحله بعديهم فهو عاوز يقول انا رسول برضه لكن عاوز مش قادر يقولها فبيقول لي لاني اصغر الرسل أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا شوفوا بقى التضاع الحقيقي لما يكون واحد لف العالم يبشر بالمسيح ومات عشان المسيح مرات كتيرة و... وتعب أكتر من كل الناس وفتح كنائس بلا عدد وعمل معجزات بلا عدد وبعدين يقول إيه لأني لست أهلا أن أدعى رسولا أنا مستاهلش يتقال علي رسول لأني اضطهدت كنيسة الله ايه لزومها دلوقتي يعني واحد يقول يعني انت لازم تقول الحاجات دي احنا بنتكلم في قيامة المسيح و... انما هو مش قادر ما يفضحش نفسه مش قادر الناس تشوفه اكثر مما هو عليه هو عاوز الناس تبص له ولا تعجب بيه تعجب بالمسيح بس مش عاوز الناس تنبهر بيه لأنه هيضطر يقول لهم ظهر لي ويحكي فعاوز يقول لهم أنا ولا حاجة أنا سقط أنا أصغر رسول على فكرة أنا اضطهدت الكنيسة ده طبعا أكبر خطية في حياته مش قادر ينساها واحد يقول له معلمنا بولس أنت بتخدم الكنيسة بعينيك بقالك 30 سنة لسه هتقول إنك اضطهدت الكنيسة طب دول الناس يمكن ما يعرفوش القصة دي قالوا ماله ما يعرفوا أنا اضطهدت الكنيسة في يوم من الأيام لأني اضطهدت كنيسة الله ما نعرفش كان بيقولها بمرارة ولا لسه مشاعر التوبة جواه والأسف والتحسر إزاي في يوم من الأيام يا رب رفعت إيدي على كنيستك إزاي بعد كل اللي أنا شفته منك بعد كده أكون وقفت عدو ليك في يوم من الأيام إنما تلاحظوا هذا العظيم لم تفارقه مشاعر التوبة عن الخطية دي بعدها ب 30 سنة أو بعدها ب 20 زي ما يطلع يعني شوفوا احنا ممكن الواحد يغلط ويتوب وينسى تاني يوم إنما معلمنا بولس مش قادر ينسى وفي آخر رسالة يكتبها لتلميذه يقول له على فكرة يا ابني عاوز أقول لك حاجة أنا كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا يعني ده أنت خلاص رايح السماء مكلل بقى كليل يقول له بس أنا مش ناسي أنا كنت مضطهد ومجدف ومفتري ولكن نعمة ربنا تفاضلت نعمة ربنا علي جدا لأني اضطهدت كنيسة الله ولكن بنعمة الله أنا ما أنا يعني أنا ما بقتش أنا أنا غير أنا أنا غير بولس خالص بتاع زمان نعمة ربنا خلت مني حاجة تاني خالص أنا اللي عدو بقيت صديق أنا اللي أستحق الهلاك بقيت رسول أنا كنت بس لو يقبل توبتي إنما ده خلاني رسول فبيقول بنعمة الله أنا ما أنا ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة نكمل المرة الجاية لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين